أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة التاسعة عشر من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تجهيزات الحروب الصليبية وعلى دعوة البابا أوربن الثاني لكل ملوك وأمراء واقتصاديين وفقراء وعامة الشعب في أوروبا لغزو العالم الإسلامي ولاقتحام فلسطين وللسيطرة على بيت المقدس وهذه طبعا كانت دعوة كما ذكرنا عامة حصل لها نوع من الاستجابة التي أدهشت حتى البابا نفسه يعني البابا نفسه أوربن الثاني ما كانش متوقع كل هذا الإقبال واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت برضو على حملة بطرس الناسك وولتر المفلس اللي كانت فيها عامة الفلاحين والفقراء والبسطاء والتي سحقت على يد قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم المسلم في منطقة الأناضول ثم تكلمنا على تحرك الجيوش الصليبية الخمسة الكبيرة وقلنا زعامات هذه الجيوش بكاملها كانت تحاول أن تتنافس على الملك في بيت المقدس أو في بلاد المسلمين بصفة عامة ولم يكن لها الغرض الديني الواضح بل على العكس ظهر من تحركاتها ظلم كثير حتى للنصارى الذين كانوا على مذهب الأرثوذكس سواء في المجر أو في الدولة البيزنطية أو زي ما هنشوف بعد كده لما يخشوا بلاد المسلمين دخلت هذه الجيوش بأعداد كبيرة احنا قلنا ان الفرقة ان الجيش الصليبي في مجمله كان حوالي مليون انسان 300 ألف مقاتل تقريبا ومعاهم 700 ألف من النساء والأطفال جايين عشان يعيشوا في الأراضي الإسلامية وما يرجعوش تاني أوروبا لأن أوروبا ساعتها كانت بلاد جهل وبلاد جوع وبلاد ضياع ما فيش أي نوع من من الفرصة للحياة الكريمة فعايزين ينتقلوا إلى حياة أخرى في بلاد المسلمين وذكرنا أنه حصل نوع من النزاع والخلاف الفكري والسياسي والحربي مع أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية اللي دعاهم أصلا للقدوم إلى بلاد المسلمين لأن هو كمان كان عنده أطماعه في بلاد المسلمين فدلوقتي عندنا كذا قائد بيتنازعوا الطمع حول بلاد المسلمين أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية وخمسة من القواد الرئيسيين للجيوش النصرانية الصليبية واثنين من القواد تحت الجيوش الصليبية او النائب بتاع اثنين من الخمسة دولت السبع قواد الصليبيين مع أليكسس كمنين الحقيقة دولت عملوا كفاح مرير مع بعضهم ضد بعضهم علشان يحصلوا على إمارات في داخل العالم الإسلامي وطبعا صورنا ليكم في الحلقة اللي فاتت وضع العالم الإسلامي المهين جدا من فرقة شديدة ومن بعد عن الدين من تصارع على الملك من غياب للعلماء وبالتالي أصبح المسلمون فريسة سهلة للصليبيين دخل الصليبيون إلى أرض الإسلام في سنة 491 من الهجرة وده بيوافق 1098 من الميلاد أو لعل دخولهم كان قبل كده في سنة لكن أثارهم ظهرت بعد سنة دخولهم كان في الأول لآسيا الصغرى سنة 490 من الهجرة موافق 1097 من الميلاد واستطاعوا ببساطة أن يتغلبوا على قلج أرسلان وببساطة بقول لأن قلج أرسلان ما كانش فاضلهم بالعكس كان في قتال زي ما قلنا المرة اللي فاتت مع غازي ابن الدنشمند اللي هو مسلم تاني عايش برضه جوه الأناضول أو جوه آسيا الصغرى للأسف الشديد هذا القتال الداخلي الإسلامي الإسلامي الإسلامي أدى إلى دخول الصليبيين إلى قونية اللي هي كانت عاصمة قلج أرسلان واحتلالها ببساطة وانسياح في بلاد آسيا الصغرى والوصول إلى أنطاكيا اللي هي على حدود الشام في شهور قليلة وضع طبعا على المسلمين يعني الحد الأول الفاصل للدفاع عن الحدود الأمة الإسلامية وصلوا لمنطقة أنطاكيا ومنطقة أنطاكيا منطقة مهمة جدا منطقة تاريخية قديمة مهمة للنصارى فيها بعض الكنائس المهمة للنصارى وكان فيها بطرس اللي هو من اتكلمنا عليه قبل كده في الحلقات الأولى من أيام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وتلامذة المسيح عيسى بن مريم كان منهم واحد اسمه بطرس وهذا عاش فترة في أنطاكيا فأخذت هذه المنطقة قداسة كبيرة جدا عند الشعوب الأوروبية بصفة عامة النصارى بصفة عامة وكان لها أهمية تاريخية كبرى عند الدولة البيزنطية كانت مدينة بيزنطية فترة طويلة من الزمن إلى أن دخلها المسلمون في الفتوح الإسلامية للشام وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحكمها المسلمون فترة طويلة من الزمن وبرضه ليهم فيها يعني تاريخ طويل جدا وحتى الجيوش الصليبية التي جاءت إلى بلاد المسلمين كانت تنظر إلى أنطاكيا بالذات لأن كان فيها بوهيمند النورماني اللي هو كان قائد الجيش الإيطالي والراجل ده كان عنده ذكريات مع أنطاكيا وحاول قبل كده أيام أبوه جاسكارد أن هو يحتل أنطاكيا لكن فشل في هذا الاحتلال فجاي بنية أن هو ياخد هذه المدينة هذه المدينة الآن يتنازعها المسلمون الذين يحكمونها الآن كان على رأس القوات فيها رجل اسمه ياغسيان وكان هذا من المسلمين الأتراك وما كانش عنده دوافع جهاد في سبيل الله لكن كان عنده محاولة الحفاظ على الملك له في هذه المدينة زي ما قلنا ان الرؤية الإسلامية الواضحة كانت غايبة عن معظم القوات في هذا الزمن وتنازع على مدينة أنطاكيا أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية والخمس جيوش اللي جاية من أوروبا كل واحد عايز ياخد هذه المدينة فبدأوا يتجمعوا حواليها وكل واحد عنده أطماعه وأحلامه وفجأة لقينا واحد بينسحب من الجيش اللي هو بولدوين بولدوين ده اللي هو أخو جودفري دي بايون اللي هو رئيس الجيش الأول اللي كان جاي من شمال فرنسا ومن غرب ألمانيا جودفري دي بايون طبعا الرئيس الأول والنائب بتاعه كان بولدوين أخوه فبولدوين انسحب من الجيش وخد معاه فرقة من جيشه واتجه إلى منطقة بعيدة جدا عن أنطاكيا لمنطقة شرق أنطاكيا في مساحات واسعة من البلاد كانت تسمى في ذلك الوقت الرها واكتشفنا بعد كده ان في احد الارمن اغراه بانه يكون امارة خاصة له في هذه المنطقة وبالفعل انسحب وخد الجيش بتاعه وساب قضية القدس كلها وساب قضية النصارى وساب قضية الصليب والمسيح وكل الحاجات اللي كانوا بيتكلموا فيها ديت وانعزل بالجيش وكون لنفسه امارة خاصة هي امارة الرها وبذلك تصبح امارة الرها الصليبية هي اول امارة تتأسس في العالم الاسلامي وهي في منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا وشمال العراق وساب القضية أو باع القضية كلها زي ما انتم شايفين وعلى أسوار مدينة أنطاكيا حصل صدام كبير جدا لا أقول فقط بين النصارى والمسلمين ولكن بين النصارى أنفسهم كل واحد عايز الملك ليه وقعدوا سبع شهور من الحصار لمدينة أنطاكيا وللأسف الشديد لم يتحرك لمدينة أنطاكيا طول الست شهور الأولى من الحصار ولا جيش إسلامي وفي في الشهر السابع جالهم جيش ضعيف من شمال العراق كان على رأسه واحد اسمه كربوغة وبرضه كان من الأتراك اللي كانوا بيحكموا هذه المنطقة في ذلك الوقت والجيش كان ضعيف وهزيل لم يستطع أن يقاوم الصليبيين وتم النصر للصليبيين في هذه الموقعة الكبيرة وسقطت أنطاكيا تحت أقدام الصليبيين وقام الصليبيون بمذبحة هائلة في الشعب الآمن في أنطاكيا ولم يفرقوا في هذه المذبحة بين الرجال ولا النساء ولا الأطفال وسقطت أنطاكيا بذلك وتصبح الإمارة الثانية المتأسسة في داخل العالم الإسلامي ثاني إمارة صليبية تتأسس وحصل نزاع كبير بين الأمراء الصليبيين كل واحد عايز الملك لنفسه في النهاية انتصر بوهيمند النورماني اللي هو صاحب أقوى الجيوش الجيش الإيطالي بعد أن هدد بالانسحاب والعودة إلى إيطاليا يعني لو لم يعطى أنطاكيا هيسيب القضية كلها وطبعا سيبك من القدس وفلسطين والأحلام الدينية دي كلها كلها كانت وهم عندهم فقرر انه يرجع لايطاليا لو لم يعطوه انطاكيا فخاف الصليبيون من ذلك الامر ان جيشه زي ما قلنا اقوى الجيوش واعطوه انطاكيا وباع القضيه كلها وقعد في انطاكيا وساب الجيوش الصليبيه ترجع تاني لاكمال الطريق الى القدس بعد حوارات كثيرة جدا ومحاولات لإنجاح إنشاء إمارة في أماكن أخرى مرت سبع شهور أخرى وهم مترددون في الذهاب إلى القدس نتيجة أن هم عايزين يكونوا نفسهم إمارة في الطريق طبعا شايفين ثروات كبيرة وشايفين كنوز وشايفين حضارة شايفين إمكانيات مش موجودة في أوروبا ولا حد كان يسمع عنها هناك في البلاد ديت فنفسهم أن هم يسيطروا على أي حاجة يشوفوها في الطريق قدامهم وحصل نزاع أكتر من مرة وكان يتقدم هذا النزاع ريمون الرابع مع ان اللي هو كان جاي كان قائد الجيش الثاني اللي هو كان جاي من جنوب فرنسا وريمون الرابع ده كان اكتر واحد فيه مدعي الدينيه ومدعي الانتماء للصليب والمسيح وكان يرفع الصليب في كل يعني معاركه وشايف ان هو ممثل البابا في هذه المعارك لكن طبعا كان بيتضح من كل لقاء أنه لا يبحث إلا عن مصلحته الخاصة ولا يبحث إلا عن ملك ذاتي له ولجيشه فعمل مشاكل كثيرة مع بقية القادة وانتهى الأمر بحصار معرة النعمان وهذه أحد المدن الإسلامية بالقرب من أنطاكيا وأمنوا أهلها على أن يفتحوا الأبواب وفتح الأه- الأهالي الأبواب بعد آه، التأمين ومجرد ما دخل الصليبيون إلى معرة النعمان قابوا مذبحة هائلة فقتلوا معظم السكان الموجودين في معرة النعمان وكان هذا أمرا دائما بالنسبة للصليبيين في كل المعارك التي دخلوها واختلفوا أيضا بعد معرة النعمان على من يرأس هذه المدينة وتعطل الجيش الصليبي عن الزحف إلى بيت المقدس بسبب الصراع الذي تم آه، بينهم ثم أكملوا الطريق وتوقفوا أمام طرابلس وبرضه عجبت طرابلس جدا ريمون الرابع وقرر المكوث والجيش قال له تعال نكمل نطلع على بيت المقدس هدفنا اللي احنا جايين من عشانه قال لا لازم نقف ونحاول ناخد طرابلس وضرب عليها الحصار وقعدوا شهر واثنين وثلاثة دون أن يستطيعوا أن يفتحوا طرابلس حصل نزاع بين ال- برضه القادة الصليبيين ثم في النهاية رفع ريمون الرابع الصليب ومشى حافي القدمين ولبس لبس الحجيج واتجه مع الناس مع الصليبين إلى بيت المقدس ليقوم بفتحه بعد فشلهم في فتح طرابلس ترى ما- ماذا حدث في أثناء الطريق من طرابلس إلى آه، آه، بيت المقدس وماذا كان رد فعل المسلمين ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، كنا بنتكلم قبل الفاصل على حركة الجيوش الصليبية داخل العالم الإسلامي وشفنا تأسيس إمارة الرها 490 هجرية وشفنا تأسيس إمارة أنطاكيا 491 هجرية وشفنا بعدها تقدم الجيوش الصليبية مع الاختلاف الشديد بين القادة على من يمتلك هذه المدينة ومن يمتلك هذه الإمارة وهكذا وما كان في أي كلام خالص في حواراتهم خاص بالدين أو خاص بالنصارى الذين جاءوا لينقذونهم أو خاص بالمسيح أو خاص بالصليب كل هذه كانت دعايات فارغة قاموا بها في أوروبا تحميسا للجموع حتى تخرج معهم لم يكن في ذهن القادة لا من قريب ولا من بعيد هذه العلاقة مع الدين وريمون الرابع أكثر الناس تدينا كما ذكرنا كان أكثرهم طمعا في الملك والسيطرة وعمل لهم أكثر من مشكلة في الطريق المهم في النهاية أكمل الصليبيون الطريق وذهبوا بجيوشهم إلى بيت المقدس عايز أقف معاكم وقفة مهمة جدا وأقول لكم أن الجيش الصليبي بعد كل هذه الأيام والشهور والسنوات في داخل العالم الإسلامي قعدوا حوالي سنتين لحد هذه اللحظة فقدوا من الجيش بتاعهم عدد كبير جدا من القتلى نتيجة الحصار اللي كان موجود مضروب حوالين أنطاكيا سبع شهور متصلة ونتيجة المعارك اللي كانت في آسيا الصغرى ونتيجة حالة الجوع والعطش التي مروا بها في جبال آه، آسيا الصغرى عندما كانوا يعبرونها إلى الشام ونتيجة تخلف عدد كبير من الصليبيين آه، بعضهم تخلف في إمارة الروها مع بولدوين وبعضهم تخلف في إمارة أنطاكيا مع بوهمند ال- الأول اللي هو حكم آه، آه، أنطاكيا وبالتالي أصبح الجنود المقاتلون الذين يذهبون من أنطاكيا إلى آه، بيت المقدس 80 ألف مقاتل فقط احنا بنتكلم على 300 ألف مقاتل 220 ألف منهم من قتل ومنهم من مات منهم من تخلف في الإمارتين السابقتين فما عادش فاضل غير 80 ألف وهذا على أكثر تقدير يعني بعض ال- الروايات بتقول ان العدد ما عادش الا 6000 بس بس طبعا انا لا اقتنع بهذا العدد الضئيل انه يخترق كل هذه المساحه آه، في داخل البلاد الاسلاميه لكن حتى 80000 هذا رقم بسيط جدا يا اخواني واخواتي يعني 80000 يخترقوا البلاد من انطاكيا فين انطاكيا فين انطاكيا في شمال آه، سوريا شمال غرب سوريا يعني في اقصى آه، بقاع الشام في الشمال وعشان يصل إلى بيت المقدس محتاج يخترق سوريا بكاملها ويخترق لبنان بكاملها ويخترق فلسطين بكاملها حتى يصل إلى بيت المقدس القدس في وسط فلسطين فازاي يقطع المسافة دي كلها بدون تدخل من الجيوش الإسلامية أو من الشعوب الإسلامية شيء فعلا غريب وبالذات أن هذا الزمن ليس فيه قنابل وليس فيه صواريخ ولا دبابات يعني القتال القتال كله بالسيف يعني لو خرج الناس إليهم لأكلوهم بأسنانهم لكن سبحان الله الناس ضربت عليها الذلة في ذلك الزمن لغياب العلماء وغياب الفقهاء وغياب التعليم الإسلامي والشريعة الإسلامية والذنوب والمعاصي أمور كثيرة جدا حطت على على الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت ففتحت الأبواب للصليبيين انتوا عارفين ان إمارة شايزر وهي في سوريا الآن منطقة في سوريا الآن عندما مرت الجيوش الصليبية إلى جوارها قام أمير شايزر ليتقي شر الصليبيين قدم لهم الأدلة الأدلة الذين يسيرون بالجيش في داخل الأراضي الإسلامية خلي بالك الجيوش دي جاية من أوروبا جاية من فرنسا وجاية من إيطاليا وجاية من غيرها ما تعرفش عمرها ما جت قبل كده بلاد الشام ما تعرفش الطريق إلى بيت المقدس طلع لهم أدلة من المسلمين يدلونهم على الطريق إلى بيت المقدس بس بعيدوا عننا وهم معدين على بيروت وهم معدين على طرابلس طرابلس دفعت الجزية لهم بدون قتال يعني هم حددوها بس فقط بالحصار حصروها شهر اتنين تلاتة ما حصلش قتال لكن من الرعب الذي عاشت فيه طرابلس دفعت الجزية لجيش ال- النصارى بيروت وعكا قدموا الهدايا إمارة عكا مولت الجيش الصليبي كله بالطعام الذي يكفيه حتى يصل إلى بيت المقدس بس المهم يبعده عن عكا هكذا فعلت كل المدن الإسلامية في الطريق حتى المدن البعيدة عن خط السير بتاع الجيوش الصليبية زي دمشق وزي حلب أسرعت بتقديم الهدايا خوفا من أن يغير الصليبيون طريقهم إلى مدنهم وإلى بلادهم شيء من الذلة والمهانة والخسة كان عليها قادة المسلمين بل وكانت عليها الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت للأسف الشديد وأنا يعني لما أشوف هذه الجيوش وحركتها ومستغرب من واقع المسلمين أنا برضو مستغرب من حاجة تانية واقع الصليبيين إزاي الصليبيين جات لهم الجرأة أنهم يخترقوا البلاد الإسلامية بهذه الصورة من شمالها إلى جنوبها دون خوف أن يحاصروا من من الجيوش الإسلامية أو من الشعوب الإسلامية أو يضربوا في ظهورهم بيخترق مدن إسلامية وقرى إسلامية وخلاص بقى مقطوع عن المدد فين المدد بتاعه المدد بتاعه في باريس وفي, وفي لندن وفي, وفي ألمانيا بعيد آلاف الأميال وبينه وبينه بحار وجبال و... وأنهار وعوائق طبيعية وحتى الإمارات الصليبية اللي تأسست في العالم الإسلامي لا تستطيع أن تكون مددا لهذا الجيش لأنها يدوبك محافظة على أمنها هي أنطاكيا ولا الرها وفيها ناس ما لهمش أي علاقة بقضية القدس كل واحد عايش في حاله فإزاي تجرأ الصليبيون جدري دي بايون وريمون الرابع واللي معاهم إزاي تجرأوا لاختراق العالم الإسلامي ده كله إزاي جات لهم الشجاعة والجرأة أنهم يدخلوا في عمق العالم الإسلامي الحقيقة يا إخواني أنا كنت محتار لكن لقيت الرد في حديث لحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم يصف فيه هذه الحال بمنتهى الدقة يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها تأتي الأمم تتداعى يدعو بعضها بعضا جاءت من فرنسا من ألمانيا من إنجلترا حتى جاءت والله من بلاد بعيدة جدا جدا كل بلد بعدت ممثل لها ولو فرقة صغيرة زي اسكندنافا زي هولندا زي الدنمارك كلهم بعتوا لهذه الجيوش الصليبية فرق صغيرة تساعد تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها زي ما الناس بياكلوا من طبق ويحطوه وسطهم ويتلفوا حواليه كلهم نفس المشكلة بيحط المسلمين في النص وتجتمع الأمم من كل مكان لتأكل من أمة الإسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل المسلمون ملايين في هذه المناطق هذه مناطق يا إخواني ذات كثافة عالية سكانية عالية هذه مناطق كانت عاصمة الخلافة الأموية وكانت معقل الإسلام فترة طويلة من الزمن عاش الناس في حلب وفي دمشق وفي لبنان وفي فلسطين في أماكن كثيرة سكان في كثافة عالية فكيف تخترق هذه الكثافة أعداد كبيرة كما قال صلى الله عليه وسلم ولكنه قال ولا يلقين الله ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم هي دي اللي كنت بدور عليها ولا ينزعن الله الله عز وجل ينزع المهابة منكم من قلوب أعدائكم يعني الأعداء خلاص ينزع منهم الرهبة من المسلمين ينزع منهم المهابة من المسلمين مفيش مهابة ينظر إلى الأعداد الكبيرة فلا يكترث ينظر إلى الحصون فلا يهتم ينظر إلى السلاح الإسلامي فلا يعتبر به مطلقا ويكمل طريقه في عمق العالم الإسلامي حتى يصل إلى درة الشام ودرة, ودرة فلسطين مدينة القدس دون أن يتعرض لحركة مقاومة واحدة في كل هذه الرحلة الطويلة التي قطعها ولا يلقين الله في قلوبكم الوهن الضعف والخور والجبن قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت هذه كانت مشكلة العالم الإسلامي في ذلك الوقت أنه كان يحب الدنيا ويكره الموت في سبيل الله وهذا أدى إلى وصول الجيوش الصليبية في منتهى الأمان إلى القدس وإلى حصار المدينة المقدسة القدس وصلت الجيوش الصليبية في 7 يونيو سنة 1099 وده يعني في شهر في سنة 492 من الهجرة إلى أسوار القدس طبعا تفيض الكتب الصليبية النصرانية بوصف المشاعر الفياضة التي أتت للجيوش الصليبية عندما أتوا إلى مدينة القدس مدينة الرب وكذا وكذا وكذبوا ما, ما كان عندهم بالمرة أي عواطف دينية ولا أي مشاعر مقدسة ولا اعتبار بكل المقاييس الدينية التي عندهم ولكن كان همهم فقط الجمع وإبادة المسلمين زي ما بنشوف في الطريق بتاعهم وزي ما هنشوف في داخل القدس وعملوا قصف مستمر للمدينة خمس أسابيع متصلة من الحصار لم يتحرك جيش مسلم واحد لنجدة هذه المدينة المقدسة العظيمة القدس وفي النهاية في يوم آآ آآ 15 يوليو سنة 1099 بيوافق 22 شعبان 492 للأسف الشديد سقطت القدس ودخلت الجيوش الصليبية لترتكب مذبحة من أكبر المذابح في تاريخ الإنسانية وتذبح 70 ألف مسلم في المسجد الأقصى للأسف الشديد ما كانش عندهم أي طاقة للدفاع عن أنفسهم وكل الناس هربت وجرت على المسجد الأقصى على اعتبار أنه مكان مقدس قد يحترمه الصليبيون لكن هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان لهم دخلوا على المسجد الأقصى بخيولهم وذبحوا سبعين ألف مسلم من الرجال والنساء والأطفال في داخل المسجد الأقصى ورفعوا الأعلام النصرانية وذهبوا إلى كنيسة القيامة ليصلوا صلاة الشكر, الشكر لربهم على أنه مكنهم من رقاب المسلمين ترى كيف ستكون الأحداث في فلسطين بعد هذه الواقعة المريرة ترى كيف سيتعامل الصليبيون مع أهل فلسطين بصفة عامة وكيف سيكون رد فعل المسلمين هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا نهو لي ذلك والقدر